موضوع واسع قوي الكتاب مليان وعود بشكل مش مش عادي يعني أنا أول مرة انتبه للحكاية دي لما الخدام كنت موزع على كل واحد يطلع لي وعود ربنا من كتر فلقيت إن الناس طلعت م- مئات الآيات مئات الآيات آه يعني طيب كويس الدكتور ريمون طلع الرقم يعني احنا الحقيقة بنقلق وهو يمكن ده السبب الأساسي لاختيار موضوع وعود الله كعلاج لحالنا يعني احنا أغلبنا في الزمن ده بنعاني من الهم والقلق والخوف والاكتئاب ويعني السلة دي كلها وأيا كانت الأسباب لأن احنا هنناقشها في مرة تكونوا فايقين شوية إلا أنه محدش النهاردة ما بيعانيش من الحاجات دي ومن النادر انك تلاقي واحد دائم الابتسام يعني يعني دي اصبحت عملة نادرة آه ممكن يضحك مرة لكن عشان يفضل يضحك على طول دي حاجة مش طبيعية حتى الناس اتعودت تقول اللهم اجعله خير لانه العملية بقت نكد في نكد فالحكاية الناس مخنوعة يعني وهم طبعا بيقولوا ان ده فعلا تيار ماشي في العالم حتى انه الاكتئاب هو مرض العصر يعني المرض المشهور النهاردة في العالم هو مرض الاكتئاب وأعلى نسب أدوية بتتباع في العالم المهدئات وعود الله الحقيقة هي أحلى مهدئات وأقوى مهدئات وميزتها طبعا عن المهدئات التانية إن الإدمان بتاعها مفيد يعني خلي بالكم المهدئ الطبي لما تاخده بعد شوية الدكاترة طبعا فاهمين تحتاج جرعة أكبر لأنك بعد سنة اتعودت عليه فمضطر مثلا بتاخد أتيفان 2 مللي لا خليها 4 مللي ويمكن تغيره كمان وعود ربنا لو خدت مثلا وعد زي ها أنا معكم كل الأيام وتعودت عليه تلاقي بأقل جرعة ممكنة بقى يريحك يعني في الأول محتاج تقعد تفتكره 20 30 مرة في اليوم بعد كده لما تتعود عليه تفتكره مرة تهدى فاهمين أقصد إيه؟ مهدئات الروحية أو وعود ربنا لما تتعود عليها لما تنشغل بيها تجد أن ليها تأثير سريع يعني في الأول هيبقى تأثيرها بسيط أو هتبقى حاسس أن الكلام قدامك بس أنت مش شبعان برضه مش مرتاح لكن لما تتعود وتحفظ وتشتغل هتلاقي مجرد افتكرت آية قلبك برد لأنه أنت خلاص مدمن الحاجات دي يعني متعود عليها فاحنا عاوزين نطلع من المؤتمر ده مدمنين وعود الله بصراحة كده ومش هنحتاج علاج بالعكس احنا هنعالج غيرنا لو عرفنا ندمن وعود الله ندمنها يعني نحبها ونتعلق بيها وننشغل بيها ونفكر فيها ونكترها ونحفظها ونراجعها ونقولها وننشرها كل ده كل ده اللي عاوزين نوصل له من وعود الله طبعا لو مشينا خطوة خطوة صفحة صفحة في الكتاب مش هتروحوا قبل سنة فده مش كلام عامل احنا هنلقط شوية من وعود ربنا بعضها قصص وبعضها تأملات و... وهنلقط هنمشي نلقط كده رزقنا لأن الكتاب مليان وزحمة طبعا انتوا عارفين مثلا ان ربنا وعد آدم من أول شخص ربنا وعده لأنه مجرد ما الخطية دخلت والإنسان اتهز وحس إنه فقد كل حاجة ربنا لحقه بوعد قال له نسل المرأة يسحق رأس الحي وده كان وعد في الصفحات الأولى للكتاب إشارة إلى المسيح له المجد اللي هيدوس على الشيطان اللي ذل آدم أبونا نوح تعرض إلى نهاية العالم شاف نهاية العالم يعني بروفا للنهاية اللي جاية لسه فربنا وعده أول ما طلع من الفلك قال له ما تخافش مش هعمل كده تاني في الارض وده كان وعده لغايه النهارده احنا محفوظين بالوعد ده وده اللي يمكن الغلاف بتاع البانفلت وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض يعني ربنا بعد ما طلع نوح وأولاده وقدم ذبيحة شوف ربنا طيب قد إيه مجرد قدم ذبيحة قال له خلاص مش هعمل كده تاني يا نوح طب ده العالم هيبوظ تاني والناس هتبقى أشرار وهيبوظ مع خلاص مجرد قدم ذبيحة بس رضى ربنا وريحه فقال له خلاص اهو قوس قزح في السماء اهو شاهد بيني وبينك انا مش هعمل كده في الدنيا تاني مش هأهلكها بالطريقة دي تاني لكن من الشخصيات المشهورة جدا بوعود الله أبونا إبراهيم وده يعني اللي هننشغل بيه شوية النهارده أبونا إبراهيم هو رجل المواعيد الأول يعني أكتر واحد ربنا لحقه بالوعود واحنا طبعا عاوزين نكتشف اشمعنى ابراهيم لان عاوزين كلنا نبقى زيه وايه تاثير الوعود دي على ابراهيم على فكره كل الوعود اللي جت في الكتاب من حقك دلوقتي يعني حتى الوعود اللي جت لابراهيم تنطبق عليك دلوقتي ما انت ابن ابراهيم فانا عاوز اقول احنا الذين انتهت الينا اواخر الظهور عندنا نصيب اكبر من الوعود يعني ابونا ابراهيم لما كان خد الوعد كان لسه اول وعد في حياته لكن احنا عندنا وعود ابراهيم واسحاق ويعقوب واللي بعده واللي بعده واللي بعده والوعود اللي قالها السيد المسيح حين تجسد عشان كده نقول ان انبياء وابرارا اشتهوا ان يروا ما نحن نرى وان نسمع هنا نسمع مقصود بيها ضمن ما مقصود نسمع وعود ربنا انبياء اشتهوا يسمعوا الكلام اللي قاله المسيح والوعود اللي قالها عن الابديه والحياه الاخرى والحاجات دي فابونا ابراهيم هننشغل بيه شويه افتحوا تكوين 12 اللي معاه عهد قديم برضه بصوا احنا لينا نظام في المؤتمرات تحاولوا تسيبوا الكتاب المقدس دايما في القاعه القاعه دي بتاعتنا ما حدش يدخل لنا غيرنا او يكون في ايديكم بس دايما ما تسيبوهوش من ايديكم في الخلوه هنحتاجه في الوعظ او في درس الكتاب هنحتاجه يمكن في الاكل بس مش هنحتاجه لكن ما عدا ذلك يكون معانا دايما يا اما نسيبه هنا عشان ما نقعدش نطلع ونجيبه وننساه وحاجات زي كده احنا اتفقنا الموبايلات كلها مقفولة في القاعة من فضلكم وقال الرب لإبرام ده إبرام ده اسمه القديم وكان ده نظام ربنا اللي يمشي معاه ويتعدل يغير له اسم لأن دي حياته الجديدة زي ما احنا بندي اسم جديد في المعمودية للناس اللي بتتعمد كإشارة إن حياته جديدة فقبل ما يكون إبراهيم كان إبرام لسه اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض هنا تلاحظوا الآتي إن الوعد مرتبط بإيه؟ ده مش وعد فري كده ده وعد في حالة ها انه يسمع الكلام يبقى في بعض وعود ربنا او كتير منها مرتبط بوصية واخدين بالكم وصية اذهب وهيحصل طب لو ما ذهبش مش هيحصل خلي بالكم تعالوا الي جميع المتعبين طب لو ما جاتش هتفضل تعبان مع ان الوعد موجود ففي وعود كتير قوي مرتبطة بانك انت تعمل الحتة اللي عليك وعادة ما بتبقاش صعبة او يعني مش ضخمة قوي بالمقارنة بالمكافأة أو الوعد فهنا قال له اذهب من أرضك من عشيرتك من بيت أبيك للأرض التي أريك فأجعلك شوفوا بقى قصاد كده يحصل إيه أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض كلمة بركة دي كلمة غامضة شوية لأن فيها كل معاني الخير والتسهيل والفرح والستر والنجاة والخلاص وعشرة رب قول زي ما تقول تحت كلمة بركة كلمة بركة دي كلمة واسعة قوي كلمة واسعة قوي هنا شوف كررها كم مرة بقى ها عد أباركك تكون بركة وأبارك مباركيك يعني ايه وعدوا اولا بالوعد اللي يعجبه في الوقت ده في الوقت ده ما كانوش يقدروا يفهموا لسه الخلاص والفداء ولسه خطوه خطوه فاكثر حاجه يتمناها اي واحد في الزمن ده في زمانهم انه يجيب عيال وانه يبقى ام عظيمه يعني لان الناس بتاكل في بعض الشعوب بتطحن في بعض فيبقى ام عظيمه تاني حاجه يقول له واباركك اباركك يعني هتبقى معلش ما تقطع كده آه، وعظم اسمك يعني اسم ابراهيم يكون عظيم خلي بالكوا ده ربنا اللي هيخلي اسم ع- ابراهيم عظيم مش ابراهيم اللي هيخلي اسم ربنا عظيم احنا ساعات نقول اعظمك يا رب اعظم اسمك يعني احنا اللي بندي العظمه لاسم ربنا لكن ده ربنا بيوعد ابن ابراهيم هخلي اسمك يا ابراهيم عظيم لغايه النهارده اسم ابونا ابراهيم عظيم جدا لدرجه احنا لما نقول حد فينا يرقد يروح فين احضان ابونا ابراهيم يعني كانه ده يعني عنوان الفردوس يعني على الفردوس من بره كده عنوانه الكبير ده داخل حضن ابراهيم حضن ابراهيم يبقى داخل في الامان فده عظيم جدا اللي يخلي الفردوس كلها على اسمه زي ما نيجي نسمي كنيسه النهارده على اسم قديس من القديسين طب ده كل الكنائس باسم ربنا المفروض طب لما نسمي باسم العذراء دي عظمه للعذراء لان الع- ربنا يبارك العذراء ويعظم اسمها خلي الكنيسه على اسمها خلي الكنيسه على اسم ماري جرجس دي عظمه من الله ل- لاولاده وتكون باركه شوفوا بقى الوعد ده في فرق بين اباركك وتكون بركه اه انه اباركك يعني انت نفسك يبقى كل حاجه في حياتك فيها بركه كل حاجه تتمد ليها ايديك تنجح كل خطوه تخطيها تبقى فيها سلامه ادي تكون بركه آه، ادي اباركك تكون بركه يعني ايه يعني كل ما تتعامل مع واحد ياخد منك بركه يعني انت نفسك تبقى بركه يعني مش تاخد بركه من ربنا بس تاخد بركه من ربنا وتبقى انت على بعضك بركه كده وده المعنى اللي احنا بنتعامل بيه مع القديسين يقول لك رايح اخد بركه من ابو سفيان ايوه طبعا لانه هو واخد زي ابونا ابراهيم تكون بركه فبركه ربنا دخلت في ابو سفيان ودخلت في ابونا ابراهيم ودخلت في كل اولاده وابارك مباركيك يعني مجرد واحد يقول ليك البركه يا ابراهيم ياخد بركه فاهمين مجرد واحد يمدح فيك مجرد واحد يحبك مجرد واحد يقول اسمك ياخد بركه فاهمين المعنى؟ عشان في ناس بتتضايق مننا لما نقعد نقول يا ابو سفيان يا ماري جرجس يا ماري مينا يقولوا ما تقولوا يا رب لا هو ايه ربنا؟ ما هو اله الناس دي باركهم واجعلهم بركه وبارك مباركيهم فاحنا لما نباركهم لما نمدحهم لما نقول فيهم مدايح وتماجيد ناخد بركه على حسهم لان هم بقوا بركه واضحه الفكره كل دي بركه من ربنا كل ده وعد وط... شوفوا بقى الحكايه وسعت قوي هيبقى بركه ويبارك الناس واللي يباركه يتبارك منه والاكثر من كده تتض... تتبارك فيك جميع قبائل الارض يعني البركه مش بس تبقى للي يباركه وللي يتعامل معاه كل قبائل الارض تاخد بركه من ابونا ابراهيم دي حاجه غريبه قوي يعني هنا معاني البركة أكتر من حاجة ربنا بيوعدنا إنك أنت تبقى بر... تاخد بركة وتبقى بركة ويبارك مباركيك ويتبارك فيك كل قبائل الأرض دي عايدة على أبونا إبراهيم بالذات لأنه أبو أبو الكل بعد كده طيب هل الطلب اللي طلب ربنا كان صعب ولا سهل؟ في الحقيقة كان صعب كان صعب ليه؟ لو قلبنا بقى ما انتوا بتوع درس الكتاب فلازم تتعودوا تقلبوا لو قلبنا هنلاقي انه بولس الرسول نفسه تأمل في هذا الطلب هتلاقوها في عبرانيين 11 في عبرانيين 11 في العهد الجديد بولس نفسه بولس كان بيحب ابونا ابراهيم على فكره ذكروا في نص رسائله في روميا ذكروا وفي وفي عبرانيين ذكروا وفي غلاطيا ذكروا يعني ذكروا في حتت كتير لأن أبونا إبراهيم أبو اليهود اليهود لغاية النهاردة يفتخروا ما يفتخروش إن هم أولاد آدم لأن لو قالوا إحنا أولاد آدم يبقى زينا زيهم هم يقولوا إحنا أولاد إبراهيم ال- اليهود كده عشان كده بولس قال لهم إحنا كلنا أولاد إبراهيم مش انتوا بس لكن يعني اليهود لغايه النهارده ما يحبوش يتسموا ان احنا اولاد ادم، ليه؟ لان اولاد ادم يعني زي زيهم زي غيرهم من البشر. هم بيعتبروا نفسهم خاصة والخصوصية بدأت في جدهم إبراهيم عشان كده قالوا للمسيح نحن أولاد إبراهيم ولم يستعبدنا أحد قط قال لهم لو كنت أولاد إبراهيم كنت تعملوا زي إبراهيم فهنا معلمنا بولس يقول عن الطلب ده كلمة غريبة قوي يقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذ ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي الصعوبة كانت في إيه؟ في حاجتين إن ربنا بيقول له اذهب إلى الأرض التي أريك يعني مش عارف رايح فين فدي صعبة أوي لما تسأل أبونا إبراهيم رايح فين يقول لك مش عارف يبقى اتجنن بقى طب هتلم عزالك وهتطلع ومش عارف رايح فين لا مش عارف ربنا قال لي اخرج وهيوريني ما قالكش طيب الخطوة الجاية فين لا ما قاليش دي صعبة أوي الصعوبة التانية قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن أهل بيتك يعني سيب كله يعني ما تقعدش تمسك فيهم يعني اتفطم عنهم كده واطلع وما ترجع لهمش تاني وعلى فكرة أبونا إبراهيم كان البركة مرتبطة عنده انه تفضل في حياته بركة طول ما هو مطيع للطلب ده لو في مرة تراجع ورجع بيت ابوه يفقد البركة عشان كده لما تفتكروا بعدها بخمسين سنة لما جه يجوز ابنه قال لنعمان السرياني اللي هو قائم بيته ده العذر اقصد العذر الدمشقي قال له تروح عند اهلي بتوع زمان وتجيب لنا عروسة لإسحاق طب قال له ما تيجي ما تروح انت قال له لا انا ما اروحش طب اسحاق يروح قال له لا ما يروحش احنا ما نقدرش نقرب ليه لان ربنا قال اذهب وانا لو رجعت اخسر كل اللي خدته خلي بالكم فقال له طب اعمل ايه طب ما يمكن ما تجيش معك قال له لو ما جاتش مش مهم بس مش هنرجع فاهمين قال له تيجي العروسه لغايه هنا انا تتجوز طبعا طلب مستحيل لكن قال له المهم يعني على رقبتي ما ارجعش ليه لأن كل البركة كانت مرتبطة بالشرط ده اذهب من أرضك ومن بيت أبوك ومن عشيرتك أجعلك يعني تبقى بتاعي وتطلع بره الدنيا أوري لك ترجع الدنيا تاني تخسر كل حاجة هي ببساطة كان معناها كده فهنا بولس الرسول بيقول بالإيمان دي محتاجة إيمان بقى دي أول قصة نقف عندها أن أبونا إبراهيم أبو الإيمان ورانا درس خطير في الإيمان بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا لأن ربنا قال له هديك وهديك وهو لا يعلم إلى أين يأتي دي أول حاجة تقف قصادنا إحنا ساعات ما بنصدقش وعود ربنا عارفين ليه لأن محتاجين ضمانات و... وتوضيحات وتأكيدات وورق يثبت لنا كلامه واخدين بالكم احنا نظامنا كده مع بعض لو هتديني حاجة اقول لك لا اكتب لي معلش عشان يبقى معايا حاجة ضمان كده منك بس انك انت تلتزم بالكلام ده ربنا بقى يقول لك انا قلت وكلمتي واحدة طيب يا رب معلش افرض ما لقيتكش بكرة يقول لك تصدق تصدق ما تصدقش خسران لكن اللي يمشي معايا لازم يصدق اللي يمشي معايا لازم يبقى اللي يمشي معايا لازم يبقى عنده ايمان ما يقعدش يسأل كل شوية على فين طب ما يمكن طب لو تعبت في السكة طب لو حصل طب افرض مفيش هو ربنا يقول تعالى يقول حاضر على فين يقول له هوريلك هوريلك طيب فخرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي عشان كده أبونا إبراهيم ده عظيم جدا محدش فينا يمكن وصل لهذا التحدي إنك تخرج ورا ربنا بتسليم كامل ما تحسبش ولا حاجة هتقولي احنا ما يمكن لو ما كانوا كنا نجحنا ما اعتقدش انا اقولكم ما كنتش هنجح لان احنا عندنا وصايا كتيرة قوي ما بنقدرش عليها بسبب عدم الايمان الدنيا مثلا ما هي وصية هي مرتبطة بمكافأة عندنا وصايا كتير اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم هو ما حدش فينا ده حكاية تزاد لكم دي كما يجب عارفين ليه لان ما حدش فينا بيطلب اولا ملكوت الله وبره فكلنا مهمومين باكل العيش والدنيا واللبس والفلوس والمراكز لأن ما حدش قادر يعمل النص الأولاني ينشغل بس بملكوت ربنا ما حدش قادر يرمي الحمل كله كده ويقول خلاص عشان عليك رب كل الآيات اللي فيها وصية وراها وعد تلاحظوا أنه شطارة الإنسان أنه يؤمن بالوعد لأنه لما ربنا يقول لك ما تعولش هم بكرة تقول له بس يا رب معلش التخطيط يقول والحساب يقول والدنيا غلا والمصايب النهارده في نظام تأمين اجتماعي وفي تأمينات وفي شهادات تأمين بقت بالملايين دلوقتي يعني هو أنا لما أحوش لي كام ألف ده بس شوية يقول لك وبعدين أنت عشان كده مش عارف تدوق هذه كلها تزاد لكم عاوز أدوقها لك عاوز أدوق لك يعني إيه هذه كلها تزاد لكم على البيعة يعني يجي لك كل حاجة من غير ما تحسبها بس الأول اطلب ملكوت الله هتقولي طب ما احنا بنطلب الملكوت أولا طب بندي للصلاة والإنجيل أكتر ولا للشغل يبقى مش أولا بنهتم بحاجة ربنا أكتر ولا حاجة الناس يبقى مش أولا بنضحكش على نفسنا هو مثل يعني لكن أبونا إبراهيم كان قوي في الموضوع سمع كلمة ربنا وأطاع وهو لا يعلم إلى أين يصل فصار بركة و... و... لكل قبائل الأرض ده أول أول وعد خده أبونا إبراهيم احنا أبونا إبراهيم هيطول معانا فاحنا هنمشي بسرعة وبعد كده خد معاه لوط آه ننط شوية ونبص نلاقي أنه عدد سبعة في نفس الإصحاح يقول وظهر الرب لإبراهام وقال للناس لك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له ده رد فعل تاني عاوزين نقف عنده الأول وعده نفس الإصحاح عدد سنة وعده بالبركة بعد كده قال له كمان الأرض البركة دي تشمل إنه الأرض اللي أنت فيها الغريبة دي الصحراء دي كلها تبقى ملكك وقال له في حتة تاني بعدها لو قدرت تعد الرملة نسلك يتعد لو قدرت تعد نجوم السماء وانتوا عارفين في الصحراء النجوم تبان أكتر يبقى نسلك زيهم فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له خلي بالكم ده أول رد فعل للوعود ساعات ربنا يوعدنا بحاجات ما نعرفش نرد على الوعد يعني ربنا يقول لك أنا رايح أحضر لك مكان وهجهزه وأجي وأجي أخدك ده وعد أنا ذاهب لأعد لكم مكانا ومتى أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إليه المفروض ده كلام راجل لراجل يعني كلام جد كلام وعد وربنا يعني أكبر من أي حد فينا كلمته واحد يعني هو جاي ياخدنا ويحضر لنا مكان طيب ردك ايه على الكلام ده هنا ابراهيم واعي بسذاجة وبطفولة وبإيمان بريء كان رد الوحيد انه يعمل ايه بنى مذبحة للرب عشان كده تلاحظوا ان الذبيحة الأساسية في الفكر المسيحي اسمها ذبيحة ايه ذبيحة شكر ليه طب هو لما بيقول له انا هعمل لك وهعمل لك ابراهيم يعمل ايه ما فيش غير متشكرين يا رب متشكرين دي بقى عشان تطلع شيك تبقى ذبيحة فاهمين المعنى ومن هنا الفكر المسيحي كله علاقتنا بالله أساس علاقة شكر مش علاقة طلب ليه لأن ربنا بيلحقنا بالوعود فمش لاحقين نطلب في الحقيقة يعني تيجي تطلب تلاقي 100 رد من قبل ما تطلب فرد الفعل المسيحي الأساسي في العلاقة مع الله هو الشكر عشان كده احنا كلنا مسيحيين نص نص لان احنا بنطلب اكتر كتير قوي ما بنشكر المسيحي الاساسي يشكر على طول على طول ما يبطلش لان ده رد الفعل التلقائي بتاعه على وعود ربنا والوعود كتير قوي تخيل لما لقينا 7000 وعد طب ما هنشكر كم مره ده كل وعد منهم تقيل قوي كبير قوي فهنا يقول بنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له يبقى دايما نتعود لما نفتكر وعود ربنا يبقى رد الفعل المطلوب مننا او الطبيعي او المريح او اللي يفرح ربنا ان انا اشكره وطالما شكرته معنى كده ان انا مصدق اللي بيقوله لو اتناقشت لو سألت لو استفسرت يبقى انا ايه لسه ايماني ضعيف واخدين بالكم يعني الملاك يظهر لابونا زكريا ابونا زكريا جزء اليصابات يقول له خلاص مراتك هتولد قال له ازاي ده مراتي عجوزه قال له ازاي يا راجل ده انت جدك ابراهيم ما قالش ازاي طب خليك ساكت بقى ما تتكلمش لغاية ما تشوف بعينيك طبعا احنا بقى لو ربنا عمل معانا كده هيقفل ودنا ولساننا كله لكن يعني ابونا زكريا الراجل الشيخ القديس كان الملاك منتظر منه انه ما يقولش ازاي يعمل ايه يقول اشكرك يا رب يقول له هنجيب ولد يقول له اشكرك يا رب هو التاني سأل قال ازاي فقال له لا ما ينفعش معانا ازاي دي انت لسه ما وصلتش للمستويات بتاعت ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم قال له هديك بالارض صنع مذبحا للرب صدق يعني صدق وشكر طيب ننط على حاجة تاني في حياة كل إنسان في مواقف ضعف احنا ساعات نصدق ربنا وكتير قوي بنشك في ربنا حتى أبونا إبراهيم رجل الإيمان لم تخلو حياته من الضعف والشك بعدها على طول عدد عشرة يقول حدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا لا سمعناه سأل ربنا ولا سمعناه قعد في مكانه واستنى ربنا يقول حاجة لقيناه اتصرف لوحده بدماغه وده مش النظام احنا ابتدينا النظام انه تعالى ورايا حاضر يا رب على فين هقول لك طيب يبقى المفروض كل حركة بإشعار جديد المرة دي اتحرك من دماغه نزل مصر كان هيحتاس وهيغرق هو ومراته لأنه اضطر يقول مراته وأخته وكانوا هياخدوها وكانت هتبقى مصيبة كبيرة شوفوا بقى من الحاجات الجميلة جدا في ربنا إن ربنا جدع جدا حتى لو احنا مش جدعين دي اللي قالها بولس لما قال إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا كنا نتصور إنه ربنا المفروض يقول له ها دوق بقى يا إبراهيم مش كان المفروض تكمل معايا زي ما ابتدينا مش احنا اتفقنا أنا هاخد بالي منك إيه شوية جوع يعني وانا مش السما ملكي ما انا انزل لك الارض كلها اغرقها لك مطر لكن لما نزل مصر وفرعون وكاد فرعون ان ياخذ سراي اللي هي ساره ربنا ضرب فرعون وكل بيته حماية لسارة وابراهيم وفي الاخر اكتشفوا القصة دي فراح فرعون يقول لابراهيم يا اخي ليه عملت فينا كده خلي بالكم ربنا بدل ما يبكت ابونا ابراهام ساب مين يبكته ساب فرعون هو ربنا عاوز يقول لابراهام ابراهام ليه عملت كده ليه لجأت للطرق البشرية وانت الراجل بتاعي ليه انت مش واثق فيا ولا ايه ايه حكاية مصر دي وايه حكاية سراي اختي احنا يعني هنكذب ولا ايه انت رجل الايمان فما رضاش يوبخه بنفسه ساب فرعون يوبخه لكن اهم ما في الموضوع هنا انه ربنا ستر حتى على غلطة أبونا إبراهيم يعني ربنا كان أمين أنه يحمي إبراهيم ويجعله بركة حتى لو أخطأ إبراهيم طالما لسه لم يتراجع عن عهده مع ربنا في فرق بين واحد له عهد مع ربنا زينا كلنا احنا بتوع عهد جديد لينا عهد مع ربنا وسوري في التعبير بنخيط السكة يعني بن... بنلخبط ربنا ما تغيرش وبين واحد يكسر عهده خالص مع ربنا ويسيب ربنا يعني يرجع زي ما ابراهيم مثلا ابتدى يرجع خالص لا دي ما حصلتش في حياه ابراهيم وما تحصلش في حياتنا بنعمه ربنا ف... فصعد ابرام من مصر هو وامرأته و... وكان غنيا جدا وبعدين خلي بالكم إلى المكان الذي كانت خيمته في البداية فيه بين بيت إيل وعاي إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا فاهمين اللي حصل؟ يعني رجع من مصر على فين جاري على المكان اللي كان فيه المذبح ليه أزمة تاني عدت يرجع يقول ايه أشكرك يا رب لأنه هنا ربنا ملحقش يوعده بس يبدو أن كلمة أباركك وتكون بركة تشمل الحماية والصيانة والأمان منين ما يروح فعشان ربنا وعد وقال له هباركك خلاص راح فرعون راح عند مصر وكان هيلخبط الدنيا بس ربنا مدي كلمه اداله كلمه انت هتكون بركه فما حدش يقدر يقرب منه خلاص طب ما هو اتحرك غلط معلش عنده مناعه خلاص فرجع تاني الى المذبح ابونا ابراهيم طبعا بيلقط بسرعه فرجع بسرعه جري على المذبح اللي سابه عشان يشكر ربنا ودعا هناك باسم الرب دعا هناك باسم الرب يعني شكر ربنا مره تانية يبقى اول مره شكر ربنا لما ربنا اداله وعد وتاني مرة لما عدت أزمة مصر بعد كده حصل ايه ده لسه عشان ما اقراش كتير وما تناموش مني آه، ندخل على موقف ثالث حصل حكاية لوط بقى بقيتها على طول في بقية الإصحاح 13 لوط وإبراهيم بقوا أغنياء جدا على حس إيه؟